السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور شامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله وما أخباركم جئتكم الليلة جئتكم الليلة بالفرح ان شاء الله ليلة الفرح ليلة العرس ليلة البناء اريد ان اتكلم في البداية هي في حاجة غلط بس مش عارف هي ايه انا احبكم في الله اريد ان اتكلم في البداية عن الفرح فجاءني كلام كثير من الناس في عايزين نفرح يعني اي حاجة تخلينا نخرج من من الغم او النكد او الكبت اللي احنا فيه من مصايب غلاء الاسعار و و و, و يعني عايزين نفرح عايزين اي فرحة وخلاص قلت وليه اي فرحة وخلاص ما تيجوا نفرح صح نفرح بجد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا نفرح ليه ليه ما نفرحش ليه ما نفرحش نفرح بس نفرح صح نفرح بالحق نفرح ونزقطط ونتنطط و و وكل حاجة نفرح بس نفرحها صح فرحة فرحة ما تبقاش فرحة تسبب نكد ما هو كتير عندنا في عرفنا المصري انه اذا ضحك الانسان كثيرا يقول اللهم اجعله خير كأنه يتوقع النكد بعد الفرحة بعد الضحك كثيرا فليه ما نضحكش كثيرا ونفرح كثيرا في ساعة يعني ساعة فرح وبحق بحيث لا نخشى بعدها النكد لأنها إذا كانت بحق وكانت بالله وكانت بشرع يبقى عمرها ما تقلب نكد أبدا أبدا طب قول لي نفرح بإيه يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مسلم فهو مؤمن اه شفتي لا دي ايه دي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفت بقى دي انك انت تفرح بحسنتك سبحان الله العظيم مثلا مثلا حسنه زي ايه زي ايه زي انك تصوم يوم الاثنين والخميس بكره الخميس ان شاء الله صايم انت ان شاء الله صايم انت ان شاء الله هتصومي بكره الصيام بتاع بكره ده لما تيجي تفطري لما تيجي تفطر قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان اذا افطر فرح بفطره بس ان يبقى الصيام ماشي صح الانسان بيفرح انه عدى يوم في يوم عدى صح هذا اليوم اللي ما يعدي صح الحمد لله كل يوم لا اعصي الله فيه فهو يوم عيد عيد عيد يبقى الانسان حاسس ان فعلا عيد اقول لك كمان حاجه تفرح ادخال السرور على مسلم لما تشوف إن- طفل يتيم ولا امراه فقيره ضعيفه مريضه وتساعده وترى الفرحه في عينيه قلت لكم القصه دي قبل كده ان في مره ناس فقراء امراه طيبه و- وعندها اربع خمس اطفال آه، ايتام فروحنا في مره ودينا لهم تفاح انا بقول لك الفرحه ان المراه كان جالها هستيريا تفاح تفاح الحمد لله احمدك يا رب تفاح ادخال سرور على مسلم يسعد قلبك يفرحك تحس ان انت في غايه السرور والانشراح ما بقولكش هتلاقي تفاح لا لا لا انا بقول لك يعني اي حاجه اي حاجه اي جنيه واحد للاطفال الشاهد ان تفرح لو حفظت آية جديدة من القرآن ليه فرحتك اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند كل آية عند آخر آية تقرأها ويرفع بكل آية درجة فحفظك آية واحدة للقرآن رفعتك درجة واحدة في الجنة افرح افرح افرح لما فردت سجادة الصلاة وجيت تصلي سنة سنة الظهر ولا سنة المغرب في البيت ولقيت ابنك او بنتك بيفرد سجادة جنبك ويصلي زي ما انت بتصلي افرح يا جماعة احنا اللي منكدين على نفسنا افرح قول لزوجتك كلمة حلوة وترد لك الكلمة الحلوة بعشرة حلوين او العكس قولي لزوجك كلمه طيبه ويرد لك الكلمه الطيبه ب 10 طيبين قولي ما بيردش ه- ه- مش مهم يرد اسعدي نفسك انت معاه بانك تقولي الكلام الطيب وتنتظري ان ربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل سيجازيك فرحه في قلبك اقول لك اكتر حاجه تفرح في الدنيا دي التوبه ان الله يفرح بتوبه عبده فإذا كان ربنا جل جلاله الله الله العلي يفرح فلما يفرح بيك لما تتوب يفرحك لسه أخ مقابلني على الباب بيقول إن هو ربنا أكرمه وفرك علبة السجاير ودسها بالجزمة وقال دي نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرحان طاير بيتنطط من الفرح فرحان انه بطل السجاير فرحان ان في معصيه امراه كان بيكلمها او كان بيبعت لها رسائل او كان بي على الشات او او الى غيره وبطلها حس ان في هم اتشال من عليه افرح افرح احنا عايزين ننكش على الفرحه الفرحه الحلال الفرحه المشروعه الفرحه الطيبه الفرحه اللي تخدمنا الفرحه اللي بحسنه مش نفرح وخلاص لا النهارده عايز اقول ازاي ازاي العريس يفرح العريس والعروسه ليله الفرح عايزهم يفرحوا يفرحوا يفرحوا يعني يبقوا فرحانين طيرين من الفرح مش آه، بمعاصي مزيكا مش بكمية الحضور الناس اللي حاضرين مش ب آه، بأي حاجة لا لا عايزين يفرحوا فرح شرعي بنيات ايه هي خدوا مني عشر نيات للفرح ليله الفرح واحد يفرح بان الله اعتنى به فخلق له زوجه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها سبحان الله انت مين عشان ربنا يعتني بيك ويخلق لك مخصوص زوجة خلق لك زوجة مخصوص هذه الزوجة من جنسك يعني بشر ما هياش من نوع تاني بشر زيك خلقها لك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سبحانه وتعالى هو جعل مودة ورحمة شوف من هنا صل على سيدك النبي صلي شوف من هنا تروح على فرحة خاصة انك تبقى فرحان بربنا آه الفرح بالله فرحان بربنا ان ربنا معاك اختار لك ووفقك ويسر لك ودبر لك زوجة سبحان الله العظيم شوف تفرح أن أباح الله لك هذه الإنسانة وأذن لك في الاستمتاع بها أذن لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله افرح انك انت تأتي شهوتك وتؤجر وتاخد حسنات تأتي شهوتك وتاخد حسنات تؤجر على ذلك افرح افرح بالعفة اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب آمين إنك رزقت العفة إن ربنا سبحانه وتعالى أعانك على أن تعف نفسك بالحلال خلاص عايز تشوف أهو عايز يعني زوجتك ملكك افعل ما شئت في الحلال أيضا الفرح بالسكن والأنس فقد صار لك بيت قال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا آه ان ربنا جعل لك شقة ولو اوضه واحدة ولو مترين في مترين انت وزوجة قاعدين فيها واتقفل عليكم باب في الحلال عارف الحلال الحلال امان لو واحد بيزني ولا واحد ماشي مع واحدة في الحرام قلقان وخايف و... ومش مطمن لها لكن لما ربنا رزقك زوجة واتقفل عليكوا باب وحسيت ان انت بقيت صاحب بيت افرح افرح افرح بدي افرح ايضا بالرجاء الاستبشار بفضل الله أن الذي رزقك الزوجة ورزقك البيت سيرزقك الذرية استبشر ابشر وارجو واستبشر خيرا ان الله جل جلاله رزقك بيتا ورزقك زوجة وتنتظر ذرية افرح ايضا تفرح انك في بيت تكون لك القوامة راجل بقى وانك في بيت تكون لك السيادة احنا دايما نقول ان المرأة في بيتها ال- ال- البيت ده امبراطورية المرأة مملكة المرأة قاعدة في بيتك في غرفتك بتحطي دي هنا وتشيلي دي من هنا وتقعدي هنا وتنامي هنا وبيتك فرحة ان صارت لك مملكة وان صار لك ملكا في هذه المملكة قوامة تأمر وتنهى الفرح بخلوة في بيته يكون متعبدا له ولزوجته يخلوان فيها بربهما يا ما شباب وهو في بيت اهله ابوه منعه مش عارف من ايه وامه منعاه مش عارف من ايه واخواته آه، ده مشغل التلفزيون وده مشغل الاغاني وده بيتنطط وده جايب اصحابه ودي جايبه بتكلم صاحبتها وده التلفزيون شغال وده وهو اروح فين فلما يبقى لك بيت وزوجتك اسكتي تسكت بامر الشرع نامي تنام هاتي اكل تجيب لك اكل سبحان الله العظيم وانت كمان معاكي زوج تفضفضي له وتتكلمي معاه ت- تطلبي منه ما بيجيبش حتى لو ما جابش بس راجل تطلبي منه هات لي كذا واعمل لي كذا الفرح بخلوة في بيته يكون متعبدا له ولزوجته يخلوان فيه, فيه بربهما آه ده دي, دي أمنية الإنسان يفرح إن يلاقي حتة يعرف يعبد فيها ربنا قول الحمد لله الفرح بإيجاد محل يتمكن فيه من إكرام الضيف وبر الوالدين وصلة الرحم واكرام الجار واقامة كل معاني الاسلام بقيت محتاج كل المعاني كلها على بعضها تقدر تقوم بيها تقدر تقوم بكل معاني الاسلام لان ليك بيت وليك زوجة افرح افرح ان ربنا اكرمك وأعطاك زوجة أمرها بطاعتك وبرك وإكرامك وتلمس رضاك وشرط عليها رضاك لرضاه سبحانه وتعالى وافرحي انت كمان ان ربنا اكرمك بزوج اشترط عليه ان يعاملك كنفسه وان يرعاك في شرط رضاه وأن ظلمك أو أذاك آه، يغضب ربه احنا بنقول انت وانت في البيت آه، امك ولو يعني ع- اقول ايه لو ضربتك بالنعل تشيليه وتقبليه وتديها اياه تقولي امي بتظلمني حتى ولو ظلمتك تحبيها وتبريها ابويا بيأذيني حتى لو اذاكي مع الزوج الله يشترط عليه ان يكرمك قال خيركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكم من الآيات والأحاديث التي تأمر بالإحسان إلى الزوجة والتعامل معها بالمعروف ده فرحك تفرح بايه يوم بنائك واجابه للناس اللي بيقولوا نفرح بايه عايزين نفرح وفي حاجه في الدنيا دي تفرح اه كل حاجه في طاعه ربنا النهارده تفرح كل حاجه بعدا عن معصيه الله تفرح هو الهم مش هم الدنيا ده انا بقول نظرة بس على الجنة يعني كونك مسلم قول اشهد ان لا اله الا الله قول قول قول انت كمان ساكتة ليه قولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اذا قلنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نستبشر بقى بجنة عارفين في الجنة دي يوم ما ندخل الجنة دي يا رب يا رب أكرمنا بالجنة يا رب اكتب لنا الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب متعنا بالجنة يا رب يا رب لا تحرمنا الجنة يا رب يا رب بشرنا بالجنة يا رب يا رب رضنا في هذه الدنيا بالجنة يا رب ارزقنا جنة الدنيا وجنة الآخرة يا حي يا قيوم في الدنيا جنة جنة طاعة الله جنة جنة حقيقية زي بقول لك كده لما تقعد كده وتتأمل انك انت ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم وتدخل الجنة في الجنة بقى آه مفيش عرق عارف رشحهم المسك مفيش عرق مفيش صداع مفيش مغص في الجنة مفيش شغل مفيش مشاغل لا زحمة شوارع ولا عربيات ولا دخان ولا بنزين في الجنة متع حقيقية دائمة في خلود أبد اللي زعلان النهاردة وقلقانة من حما أو هو زعلان وقلقان من حماته خلاص في الجنة وحتى لو الواحد متزوج مئة واحدة كل واحدة هتحس ان زوجها لوحدها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمن في الجنة لؤلؤة مجوفة له فيها أهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهن بعضا للناس اللي بيحبوا العيشة الكلاسيك عايز, عايز يعيش في خيمة ربنا يعمل له خيمة مجوفة آه. خيمة ايه من لؤلؤ من لؤلؤ الله اكبر آه. في جنة عدن عشان بس انا عايز نفرح بالجنة واحنا هنا في الدنيا اه نفرح تسري عنا الجنة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث في صحيح مسلم لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده ثم قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون أنا كل ما أقرأ الحديث ده طول عمري كل ما أتذكر الحديث ده أفتكر أو أفكر أو أتصور أو أتخيل شجرة غرستها يد الله تبقى شكلها ايه دي لما يد الله جل جلاله سبحانه تغرس الشجرة تطلع الشجرة دي شكلها ايه اللهم ارزقنا جنة عدن فإنا نشتهي أن نرى هذه الشجرة وأن نملك هذه الشجرة افرح يا عم تعالوا بقى نقول ليلة البناء العريس يعمل ايه على الشرع تعالوا نشوف النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يلا نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نشوف النبي ليلة الدخلة عمل ايه ليلة البناء وسبحان الله انا كنت لسه بقرأ ربنا يكرم واجيب لكم الكلام ده بفضفضة ان واحد هندوسي الهندوس دول اللي هو يعني احيانا ملوش دين خالص بيقول ان اعظم العظماء محمد قالوا له ليه قال لهم لان فعلا نقلت الينا حياته منذ طفولته الى موته لحظة لحظة ولم يكن احد ابدا تحت المجهر طيلة حياته مثل محمد وهذه الشهادة نقلها أصحابه وأعداؤه أحبابه وأعداؤه على السواء فشوف بقى زمالة كده إن لما ينقل لينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ليلة بناء ونقلت أكثر من مرة يعني المرة اللي أنا هسوقها دلوقتي السيدة عائشة نقل أيضا ليلة البناء بالسيدة زينب سبحان الله الشاهد عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قينت يعني زينتها وجملتها وجلوتها ده دليل على ان المرأة ليلة الدخلة تزين في أبهى صورها تزين بس تزينها امرأة ولا يطلع على هذه الزينة إلا زوجها أو نساؤها قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها شوف ظهرت يعني فجاء فجلس إلى جنبها أهو خطوة خطوة دخلوها لك شقتك تطلع أول حاجة تعملها تقعد جنبها تجلس بجوارها فجلس إلى جنبها فأتي بعس لبن فشرب ثم ناولها خطوة خطوة هي تدخل تضعها في شقتها وتأتي أنت تجلس بجوارها تؤتى بلبن يجيبوا لك كوباية لبن فتشرب وتعطيها فأتي بعس لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت ميلت دماغها واستحت رضي الله عنها قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي بلاش دلع دلوقتي خذي من يد النبي قالت فأخذت فشربت شيئا وطبعا فضلت ماسكه الكوبايه في ايدها وقاعده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عشان كده بنقول للرجل ان ليله البنات ديك لازم تراعي حياء المراه وخجلها وخوفها لازم تراعيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعطي تربك الاتراب اللي هم من سن واحده في النساء او في النساء نقول اتراب في الرجال نقول اقران يعني الرجال الذين من سن واحده نقول عليهم اقران والنساء اللي من سن واحده نقول عليهم اتراب آه الاتراب اللي هم قال لها بيقول لها ادي اصدقائك اعطي تربك قالت اسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب انت منه ثم ناولنيه من يدك النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا احنا بنتكلمش عن زوج احنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس وهو زوج فقالت له يا رسول الله انا عايزه بركتك فانت خد اشرب انت منه شويه واديني من ايدك عايز اشرب مكانك فاخذه فشرب منه شوف كان طيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحنين وكريم ولطيف و... وحساس ورقيق و... وجميل فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله قلت له يا رسول الله أنا عايز أشرب من إيدك اشرب أنت مني شوية والدين فأخذه فشرب منه فناولنيه قالت فجلست ثم شربت منه ثم قال صلى الله عليه وسلم لنسوة عندي ناوليهن هتشربيه كله اديهم في نساء قاعدين ناوليهن فقلنا لا نشتهيه الرسول بيقول لها ادي النساء اللي معاكي يشربوا هما كمان فقالوا لا يا رسول الله احنا شبعانين مش عايزين فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكدنا فداك نفسي يا رسول الله قال لهم لا تجمعنا جوعا وكذبا ما تبقوش جعانين وكذابين الصبر لا يعني كان لطيف ودمه خفيف صلى الله عليه وسلم ويمازح في هذه الساعة ف... فهل أنت منتهية أن تقولي لا أشتهي يديها تاني تقول لا أشتهي فرسول لا بطلي تقولي لا أشتهي فهل أنت منتهية أن تقولي لا أشتهيه فقلت أي لا أعود أبدا يبقى هي دي البداية إن يدخل يجلس بجوارها يؤتى بلبن يشرب منه ثم يسقيها ثم يصرف النساء ويدعو بالبركة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة آه البنت اللي انت تزوجتها والولد اللي انت تزوجتيه عشرين سنة عايشة في بيت أهلها لها طباع ولهم عادات تربت عليها عشرين سنة طريقة في الأكل وطريقة في وضع الأكل طريقة في الشرب وطريقة في كمية الشرب طريقة في وضع البيت وطريقة في اللبس وطريقة في النوم وطريقة في الكلام وطريقة في الضحك وطريقة في الهزار والمزاح وطريقة كل بيت له له له نمط معين في الحياة فجايه لك هي على نمط وانت على نمط تاني قد تكون اثناء الخطبة واثناء العقد الكل بيرسم على بعضه يعني ممكن تمثل هي شوية وانت تمثل شوية لكن لما تبقى حياة 24 ساعة عايشين مع بعض بتشوفها وهي نايمه وتشوفها وهي قايمه من النوم وتشوفها وهي داخله الحمام وتشوفها وهي بتاكل وهي بتشرب وهي بتنظف وهي بت... و... وانت بتشوفيه وهو متنرفز وهو زعلان وهو فرحان وهو متضايق وهو بيتكلم وهو بيكلم حد وهو بي... حد بيتعامل معاه وهو بي... في... في جميع الاحوال فالامر ده يحتاج ان يستوعب عشان الحياه تمشي فلذلك لا تسير الحياة إلا بالله جل جلاله سبحانه وتعالى بربك الكريم فتحتاج أول شيء في في الليلة في ال... أول شيء في الزواج أول لحظة الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وانت برضو تقولي اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه الجبلة اللي هي الطبيعة أو بنسميها الطبع ودايما يقولوا الطبع يغلب التطبع فلو أن إنسانا تطبع بطبع يستحال أن يتغير هذا الطبع إلا بإذن الله لكن ممكن الطبع يتغير ممكن ممكن سبحان الله العظيم يعني نقدر نعمل من الفسيخ شربات اه بعون الله ان شاء الله باذن الله تعالى الحلقه الجايه 20 نصيحه للزوج و20 نصيحه للزوجه فن اداره الحياه الزوجيه باذن الله تعالى فن اداره الحياه الزوجيه 20 نصيحه للزوج و20 نصيحه للزوجه كيف ناتي بالحياه الزوج بالسعاده الزوجيه كيف نعيش السعاده الزوجيه في البيت ان شاء الله في تغيير الطباع البدايه بالدعاء اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه يعني يا رب وريني الخير اللي في الجبله الخير اللي في الفطره الخير اللي في طبعها وكفيني الشر اللي في جبلتها وفي طبعها وفي اخلاقها وفي تصرفاتها تيجي ليلتها وتقول له معلش انا نرفز شويه بتنرفز بسرعه اصل انا حساسه فل... إيه إيه هذا الكلام لا ينبغي يعني ما اقولوش لا طبعا ما تقولوش امال اعمل ايه ادعي وهو يدعو ان ربنا يرزقكم خير بعض ويقيكم شر بعض ثم ليأخذ بناصيتها الناصية اللي هو الشعر اللي فيه مقدمة الرأس امسح على رأسها كده من قدام وادعو بالبركة ازاي جاء رجل الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال اني تزوجت امرأة واني اخاف ان تفركني يعني تبغضني فقال عبد الله بن مسعود إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا اذا فرقت الى خير يبقى انها تدخل تقعد جنبها وتشربوا لبن انت تشرب وبعدين تعطيها هي تشرب وبعدين تضع يدك على ناصيتها وتسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه وتستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه وتدعو بالبركة ثم تصليها ركعتين كثير من العرسان والعرايس العروسة طبعا الكوافيرة قاعدة تشتغل من العصر لحد الساعة 12 بالليل وضيعت العصر والمغرب والعشاء لا يجوز فعشان كده بنقول صلي العصر واستسلمي للكوافيرة اللي بتزينك وتجلوكي وبعدين تبقي متوضية تفضلي على وضوئك عند يأذن المغرب صلي المغرب وبعدين اخري العشاء بقى بالليل لما تروحي بيتك ما يجراش حاجة مفيش مشكلة حين نصل الى البيت زي ما بقول لك كده شوف الامور ماشيه في جو دين مش جو اغتصاب جو دين نشرب لبن وبعدين ندعو وبعدين وممكن نتكلم شويه نضحك شويه وبعدين نصلي ركعتين تقومي اه تتوضئي او انت على وضوئك وهو يتوضا او هو على وضوئه ونصلي ركعتين يا عم السني ما تصليش ركعتين بالبقرة وقال عمران بقى ليلتك فل احنا عايزين نصلي ركعتين ب ألم نشرح لك صدرك وقل هو الله أحد بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد ركعتين خفاف وبساط وتصلي ركعتين وتلتفت وانت ساجد في الركعتين تدعو اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وإن فرقت بيننا ففرق إلى خير وبعد ما تخلص ركعتين تطعما تاكلوا لقمة مع بعض وبالرفق واللين تطعمها في فمها قال حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها صدقة سبحان الله العظيم بوب الإمام النووي أو علق الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فقال إذا وافق الحق الحظ لم ينقص الأجر يعني حق المرأة أن تطعمها فلما تطعم زوجتك هذا حقها ولكن هو حظ نفس عندك أن تطعمها حتى اللقمة يضعها في فم زوجته له بها أجر تكتب له صدقة بعد ما صلى ركعتين وطعم أتى وقت النوم فأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله